مصدرنا الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم آمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فمع تتمة الأسئلة التي وردت إلينا وبقيت معنا من الحلقة السابقة نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام السؤال اللي ورد إلينا عن بعض الكلاب تهاجم الناس بعض الناس أراد قتلها فاعترض البعض الآخر بأنها أمة من الأمم لا يجوز قتلها والأخ الكريم السائل بيسأل هل يجوز قتل هذه الكلاب لو تعرضت للناس بالأذى وصارت تعض الناس وتجرح الناس وتعتدي على الناس فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد الإنسان كأصل لا يقتل الحيوان إلا لحكمة يعني لا يجوز أن الإنسان يتخذ من قتل الحيوان وسيلة للتلهي وسيلة للعب زي اللي يروح يصطاد الطيور يقتلها ولا ينتفع بها ويقتلها بالخردق أو بالرشاش بالخرطوش وما شابه ذلك وطبعا ها هنا كثير من أهل العلم قال إنها لا تكون مزكاة وإنما تكون قتلت بما يشبه يعني الحجارة أو الرد فهي أشبه بالموقوذة وليست بالمذكى فالإنسان لكي يقتل الحيوان لابد يقتل الحيوان لحكمة إما لانتفاع به بالتزكية الشرعية وإما لدفع ضر ولدفع أذى من هذا الحيوان على الإنسان والحيوان إذا صال على الإنسان أي اعتدى عليه يقال عن هذا الحيوان حيوان صائل ويجوز شرعا أن يدفع أذاه ويدفع ضرره عن الإنسان ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه خمس فواسقوا يقتلن في الحل والحرم يبين صلى الله عليه وسلم خمسة أنواع من الحيوانات يجوز أن تقتل ليس في الحل فقط وإنما في الحرم الحرم الذي لا ينفر صيده ولا يقطع شوكه ولا شجره أجاز النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الحيوانات فيه دفعا لأذاه وردت فيه الأحاديث وهي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وورد ذلك أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الحيوانات ومنها الكلب العقور من هذه الحيوانات الحدأة العقرب الفأر ومنها أيضا الكلب العقور والكلب هو أي وحش لا يقصد به حيوان الكلب فقط عفوا اتصال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ازي حضرتك يا شيخ الله يحفظك طبعا آه، لو سمحت عايز اسال بس استفسار كده آه، هنبني رصيده مثلا 200000 جنيه فاتح محل بوتيك يعني رجالي مم.
وبعدين طبعا ما همش كلهم رصيده في ال- يعني كرأس مال طبعا في منه عنده ديون يعني بيدفعها يعني مثلا نصها او اكتر وفي معدومه ناس نصب عليه مم.
نسبه الزكاه تتحسب ازاي؟
اللي زكاة العروض التجارة بتاعته يعني ايوه يعني هو آه، مثلا رصيده 200000 جنيه أنا فهمت سؤال وبع- حضرتك وبعدين آه.
آه، لما صلى على النبي مثلا هو يعني بياخد من التاجر مثلا حاجه و10 بيديله مبلغ خمسه عليه خمسه ما بيسددهمش الا يعني على فترات نعم وناس مثلا نصب عليه مثلا في 10000 جنيه او اكتر مم.
يبقى رصيد يعني زكاته تتحسب ازاي؟
هبين لحضرتك يا حاج إن شاء الله حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي الكريم لو سمحت يا شيخنا هل يجوز أخذ مال من اللي هم اله- الهندوس أو أي أو غير مسلم؟
أخذ مال إيه؟
هو كان كان وهب إن هو لو يعني هو ب- ب- بالنسبة لهذا الشخص وهب اللي هو الغير مسلم هذا يعني مم.
على أي ديانة مثلا ولكن اللي اللي بتكلم عليه ده هندوس مم.
هم بيعبدوا النار إن مم.
هو لو حصل له حاجة زي كده هي- يتبرع للمسجد معرفش ازاي بس هو يعني هم عايز يتبرع للمسجد مم.
ف يعني وكلوني ان انا اسال يعني هل يجوز ان احنا ناخذ المال منه او لا؟ السؤال الثاني يا شيخنا اتفضل ال- قضية ال- فضل الله عز وجل الإنسان كتب الله عز وجل رزقه آه، فلماذا يعني احنا مثلا أجد ناس يعني يتحايلون على الحرام أو يأخذون حرام هل مم.
هذا من الرزق أو أو من غير الرزق يعني مم.
كتب الله رزقه كتبه له كتب الله عز وجل الرزق ثم الإنسان هو الذي يبحث عن الوسيلة والسعي ويصل إلى هذا الرزق آه، عشان موضوع الحلال والحرام يعني يعني بلاقي ناس مثلا بي- بتاخد حرام وبتاخد وبت- يا ريت حضرتك توضح لنا هذه المسألة طيب انا علشان اريح حضرتك خالص في المساله ديت مش الناس عارفه طيب.
الجنه الناس عارفه الجنه والنار ومؤمنه بها تمام وبتعصي ربنا سبحانه وتعالى وتقع في الفواحش والأسام والفجور وهو يعلم أن في جنة وفي نار نعم بل إن رب العزة سبحانه يقول عن طائفة دخلت النار وتريد أن ترجع إلى الدنيا رب نعم.
ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقول المولى سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون يعني شوف لا، دخل, يا شيخنا، دخل, يعني انا دخل النار اهو أعرف- دخل النار وشافها ايوه وبرضه لو نعم.
رجع الدنيا هيرجع لما كان فيه انا عايز اوضح بس لحضرتك افك هذا الابهام يعني انا ما انا اصلا طبعا الانسان يرضى بقضاء الله عز مم.
وجل لكن انا بقى بس حضرتك ليه؟ لان هذه الاسئله الصراحه يا شيخنا النهارده احنا يعني بعض ال- ساعه ما العلماء بقى دخلوا في ال- بصراحه يا شيخنا والله يعني مم.
الاحزاب والحاجات دي مفيش حد دلوقتي بيكلمنا على العقيده والاسئله دي ما بقتش تطرح في المساجد فانا انا لا اجد اتحرج الناس على حضرتك لان انت حضرتك ربنا العلماء انتوا يعزك.
بالنسبه لنا زي ال- دواء دواء القلوب تريحونا ربنا- بفضل الله عز وجل ربنا يرفع أنا بحب قدرك حضرتك يعني.
ويعزك انا وربنا بقى ي- سؤال ليه اه الله يخليك يا شيخ ليه بقى انا بسال كده يا شيخ ان انا مثلا سمعت قصه من ال- احد المشايخ ان هو كان آه، يعني اعطى رجل فرس او حاجه زي كده فقال له آه، خش المسجد وخلي بالك من هذا الفرس او هذه الدابه مم.
فخرج ما لقاش ال- ال- ال- الرباط اللي كان بيعطي هذه الفرس فذهب السوق عشان يشتري رباط تاني بدل اللي هو كان خد او سرقه يعني فوجد آه، اشترى ال- كان كان هو في في نيته سيعطي هذا الرجل ايه 2 درهم مم.
او درهمان فراح اشترى ال- الرباط بتاعه لقاه في السوق برضه اشتراه بدرهمين مم.
فعلق هذا الرجل هو متهيألي السبعين او حاجه زي كده قال ان ايه انه تعجل يعني هو رزقه مكتوب هو اللي هم الدرهمين بس هو خده بالحلال ويعني خده بالحرام ولو كان سيبر شويه كان خده بالحلال فانت بس حضرتك قاعد تفكرني هذا الابهام ربنا يجازيك عنا خير ان شاء الله هذا ربنا يرفع قدرك ويعزك ويحفظك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك فضيلة الله الشيخ يحفظك الله ربنا يبارك في عمرك ويبارك آمين.
لنا فيك يا رب وفي اللي عاملين في القناة آمين يا رب فضيلة الشيخ عندي خمس أولاد الثلاثة الصغيرين بيصلوا والاثنين الكبار بيصلوا ويسيبوا الصلاة لدرجة ان احنا خصمناهم انا ووالدهم مفيش فايدة برضه مم.
بيسيبوا الصلاة على طول قوموا صلوا قوموا صلوا حاضر كمان شوية هل علينا وزر انا وبابام تعبنا معاهم هم عندهم قد ايه يا ربنا حاج يرفعه.
عندهم سنهم قد ايه الكبار آه، واحد في ثالثة اعدادي واحد في ثانية اعدادي اه ده لسه لسه برضه يعني ما شاء الله في سن التوجيه والنصح تعبنا معاهم والله فضيلة الشيخ لدرجة ان خصمناهم ما بناكلوش معاهم على السفرة برضك ما فيش فايدة بيصلوا بس بيسيبوا الصلاة
حاضر عايزة اعرف علينا وزر ولا لا انا وباباهم ربنا يبارك في حاضر عمرك حاضر.
والسلام ربنا عليكم يحفظك ورحمة الله ويبارك لك وبركاته.
فيهم ويهديهم لك ربنا يهديهم لك ويهدي اولادنا واولاد المسلمين جميعا يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الله يرفع قدرك ويحفظك الله يرضى عليك والله يا شيخ أنا عايزك يعني إيه تتحملني شوية يأمرني آه، لأن اتفضل أنا عندي اتفضل.
سؤال يعني قريب من الأخت اللي سألت أول سؤال من أم إسلام اي اتفضل بتاع زكاة أنا المال ش- ش- شغال في التجارة مم.
بقالي نحو 20 سنة تقريبا مم.
وما خرجتش زكاة مال خالص مم.
خالص طول الفترة دي مم.
فطبعا أنا مش عارف أعمل إيه أنا كنت بادئ بحوالي مثلا نقول 200000 دلوقتي وصلت لمليون ونص دلوقتي مم.
فأنا مش عارف أخرجها إزاي والفلوس اللي بره كلها أنا لا أملك منها شيء مم.
كلها ديون عند الناس مم.
يعني الفلوس بتزيد كل سنه بتزيد عند الناس لان انا كل تجارتي بالقسط يعني انا المبالغ دي كلها انا لا املك منها شيء انا يا دوبك عايش وبيتي مستور وبصرف على بيتي فقط لا غير مم.
يعني مفيش طيب اي حاجه انا عندي انا لو تاذن لي بس اقول لحضرتك نقطه اتفضل بالنسبه لل- للمال دوت انت معاك شركاء في هذا المال اللي هم فقراء المسلمين نعم وربنا سبحانه وتعالى جعل لهم حق في هذا المال نعم نعم نعم انا طيب.
عايش في كابوس بقالي آه، اكتر ما انت من حضرتك كنت انا حضرت درس للش... للشيخ احمد عبده عوض اه ومن ساعتها انا مش عارف انام يعني انا عايز ربنا اشوف عايز يبارك اخلص لك، نفسي ربنا واطلع يبارك نفسي لك.
من الحكايه دي طيب انت حضرتك ان شاء الله باذن الله هنتعبك شويه هتيجي أمورني.
حضرتك انت بقالك 20 سنه دلوقتي تمام اه هتيجي تحسب كده بالتقريب واتقوا الله ما استطعتم تحسب نعم.
كل سنه انت معاك راس مال بتاعك قد ايه او التجاره بتاعتك حجمها قد ايه نعم عليك ديون منها قد ايه طب انا نعم.
عمو- عموما برضه عشان ما اطولش على حضرتك حضرتك لا انا هت- تحت امرك انا عايز ارتاح انا نفسي عايز بتصل عايز ارتاح أنا طيب، عايز أنت أرتاح، عايز حضرتك- أخلص نفسي حضرتك- وأطهر نفسي من الحكايه دي اول حاجه هنحلها دلوقتي السنه اللي احنا فيها دي عشان ننتهي منها وبعد كده هقول لك ان شاء الله بتقفل التليفون نعمل ايه في اللي فاضل حضرتك تمام.
بتيجي انت عندك ل- ليك ديون عند الناس الديون دي حضرتك بتجمعها كلها الا الديون المعدومه الديون المعدومه يعني واحد بينك وبينه قضيه واحد ما بيسددش لما المال ده يجي لك تزكيه في ساعتها تطلع ال 2.5% بتاعته سامعني حضرتك ط- ايوه سامع حضرتك اتفضل طيب يبقى حضرتك ان شاء الله بالنسبه للمال اللي عندك بتحسب كل المال اللي موجود ليك سواء البضاعه اللي موجوده عند حضرتك في المحل او الرصيد اللي موجود عندك في البنك او الفلوس المستحقه اللي ليك عند الناس تمام بتجمع المبلغ ده كله وفي الاخر بتخصم منه ان كان عليك ديون بتخصمها ان كان في مبالغ معدومه ما تحطهاش من اصله يعني واحد تمام.
بينك وبينه قضيه لما يبقى الفلوس تيجي تبقى تزكيه طيب وحضرتك المال ده كله بتطلع منه 2.5% تمام
يعني كل 1000 جنيه عليها 25 تمام.
جنيه يعني ده ده ده, ده حضرتك على اخر اخر سنه دي اللي احنا هنتكلم فيها اخر سنه اللي احنا اللي قبل كده هقول لحضرتك هتعمل ايه باذن الله بس دي اخر آه.
سنه نبدا بها بامر الله لان ما حدش يضمن الاجل اكيد الحاجه الثانيه حضرتك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء نعم الشيطان يعدكم الفقر ولكن انت هتطلع كل دي فلوس هيفضل لك ايه لو طلعت الفلوس دي يخوفك دايما من الفقر نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقه صدقه الحاجة التانية كمان و- ويأمركم بالفحشاء بيؤمر بالفحشاء اللي هي البخل الفحشاء في هذه الآية مش الفاحشة إنما البخل اعوذ بالله وأعوذ بالله.
الشيطان يعدكم الفقر نعم ويأمركم بالفحشاء أي يأمركم بالبخل عدم الإنفاق نعم فلذلك رب العزة سبحانه وتعالى لما أمر الإنسان بالنفقة قال من ذا الذي يقرض الله قرضا فرضا حسنا حسن فرضا هو يعني.
ربنا محتاج من حد سبحان لكن الله عايز أقول لك اللي بتنفقه ده أهو هيرجع لك ويضاعفه الله لك أضعافا كثيرة نعم نعم فعفى الله عنا وعنك ان شاء الله نبدا من هذا العام باذن الله نطلع الزكاه بتاعته وبالنسبه لحساب السنين اللي فاتت انا عشان ما اطولش على حضرتك اقفل وانا هقول لحضرتك بالتليفون برضه آه، نفس اجابه اختنا اللي هي في السؤال الاولاني باذن الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله اتفضلي يا حاج اتفضلي.
لك يا فضيلة الشيخ الله السلام يحفظك.
عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك ربنا يحفظك يا حاجه ويعزك.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال اتفضلي.
أنا مرة كنت بتفرج على برنامج آه، في التلفزيون طبي امم والدكتور ودكتور آه، كان آه، بي- بيوصف يعني واحدة بتشتكي له من الالتهابات آه، نسائية يعني مم.
فراح وصف لها الزبادي امم
فكعلاج موضعي امم فانا بقول طب ازاي يعني الزبادي وعلاج موضعي وهو الزبادي ده مش مصنوع من اللبن امم
فعايزه حضرتك يعني م- ايه الحكم في كده شكرا حاضر.
يا فضيله الشيخ السلام شكرا لله عليكم يا حاج حاضر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله معززك يا عم الشيخ بس اسال سؤال بس اتفضل اتفضل.
هل يجوز العمل في شركه مصريه للاستعلامات آه، الائتمانيه
حضرتك قول لي طبيعة عملها ايه عشان طبيعه عملها بان هي ال- البنوك و- والشركات والافراد بيروحوا يستعلموا عن مثلا آه، يعني مثلا البنوك تبعت مثلا آه، رسوم استع- استعلام عن عملاء مقابل انها تت- عشان تفتح لهم تديهم قروض او تفتح لهم آه، ايوه ايوه تمام.
تمام تمام و- والشركات بتبعت استعلام عن عن افراد مثلا تجار او كده للتعامل معهم او تنفيذ مشاريع او كده تمام بس في معلومه بس معلومه ان البنك ما بيقولش هو بيستعلم هل ان هو هيست- ما بيقولش يعني سبب الاستعلام يعني هل هو يعني الشركه وهي بتدي المعلومه ما بتقولش ما بتبقاش عارفه ان هي تفتح آه، حساب آه، ك- card هتدي card قصدي او هتفتح حساب ما هو او كده اصل هو طبيعة عمل البنك التجاري ايه اقراض واقتراض مش كده مظبوط آه.
معروف ضمن الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حتى حتى لو لو لو عمل الشركه محتوى يعني بتدي معلومات لكل ال- ما حضرتك الجهات احنا بنقول لحضرتك النهارده طالما بنك طالب المعلومه يبقى طالبها ليه؟ طالبها عشان خاطر يعمل قرض والقرض محرم ما يجوز ان انا اساهم فيه تمام بس وانت- الشركه ما تعلمش ان هي بتدي معلومه عشان يد- البنك يفتح كارد او يد- آه، يدي كارد او يفتح حساب
يعني بس هي حضرتك قصدها تكون يعني ان هي بتتعامل مع بنك يعني البنك معروف طبيعة نشاطه البنك التجاري آه.
يقوم على الإقراض والاقتراض والربح تمام.
بتاعه الفارق بين سعر الإقراض وبين سعر الاقتراض تمام فده أمر معروف ضمنا تمام ماشي ربنا يحفظك ويعزك يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي سامع حضرتك اتفضلي دكتور ايمن اتفضلي سامع حضرتك لو سمحت يا دكتور
سامعك اتفضلي آه انا يا دكتور آه، زوجي موظف مم.
و- وقال انه هيجيب قرض ربوي يعمل مشروع عشان ب... عشان ايه يوسع على رزق اولاده مم.
فانا معترضه على الموضوع دي قلت له حرام واحنا الحمد لله يعني ربنا رزقنا والحمد لله مم.
هو صمم على الموضوع ده فانا يعني كتهديد قلت له انا هسيب البيت واخد الولاد مع العلم ان انا مش موظفه وما املكش اي راتب مم.
ممكن اصرف بيه على اولادي مم.
واولادي سته يعني ما اقدرش اروح بيهم عند خالهم ولا عمهم ولا عند اي حد فهل يجوز ان انا اخذ من يعني يصرف على اولاده من المشروع اللي هو هيعمله من القرض الربوي
حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ عايزة بعد إذنك يعني يعني يكو- عايزة حضرتك تسمعي بعد إذنك أنا زوجي يرمي عليه اليمين كم مرة وفي كل مرة يقول ما فيش في نيته حاجة ونروح دار الفتوى يقول إن خلاص طالما ما فيش في نيته حاجة خلاص معايا حضرتك يعني لفظ اليمين ايه حضرتك اللي قاله أنت طالب
ده يمين صريح يعني
نعم ح- بعد إذن حضرتك مش سامعة يمين صريح اقصد مش يمين معلق ولا حاجة يعني ما قالش عليها الطلاق أيوة بيقول- صريح حضرتك كله صريح ولجنة الفتوى تقول آه، ما, ما, ما يقصدش يعني أه ففي المرة الأخيرة بعتونا مصر فرحنا مصر في مم.
في دار الأزهر امال حضرتك كنت بتروحوا فين الاول كنا بنروح دمياط عندنا هنا في الفتوى بتاعت دمياط مم.
وبعدين لما رحنا مصر برضو قال له ما فيش عليك حاجه يعني مم.
فحضرتك هو رمى اليمين اول امبارح وفي نفس الكلام بيقول برضو إن ما فيش في نيته حاجه يعني في في وقت النرفزه وكده مم.
فجالنا شيخ هنا البيت احنا ما رحناش دار الفتوى ولا حاجه فقال طالما يعني كده يعني ما فيش حاجه يعني طالما ما فيش في نيتك حاجه فانا عايزه افتح بعد اذن حضرتك وتسمع زوجي هو موجود دلوقتي جنبي ممكن اي سؤال لو حضرتك عايز تساله طيب يعني حضرتك الطلاق اللي هو قاله قال لفظ الطلاق انت طالق مش كده اه طيب الطلاق حضرتك ما بيحتاجش حاجة اسمها نية طب ممكن بعد اذن حضرتك تكلمه لو عايز في حاجه ولا اقفل واسمع حضرتك من التلفزيون والله لأنه سمع.
كيف شئتم انا تحت امره يعني, يعني اسمع حضرتك من, التلف... من التلفزيون طيب اقفلوا حضرتك وانا هتكلم حاضر حاضر حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا دكتور ايمن؟
الله يرفع قدرك ويحفظك حياك الله سيدي إيه، سيدي احنا مصر ونقوم في الاردن يعني بروح اشتغل اقعد 10 شهور 8 شهور وبروح يعني زي ما يريد ربنا مم.
فدلوقتي بنبعت فلوس دولار من هون على البنك على في مصر مم.
دلوقتي في- ال- الدولار محدد في البنك مثلا ب 670 680 دلوقتي في ناس بتشتري بره ب 700 جنيه 850 جنيه 870 جنيه مم.
فهل آه، يعني حرام ان الواحد دي مثلا بيبعت له كل شهر 200 دولار 300 دولار لعياله يصرفوهم يا وخدوهم فكهم بره فيها وزن او لازم نفكهم من البنك
حاضر طيب بال- بالنسبة لتتمة السؤال الأول اللي كنا بنجيب عنه وبعدين ننتقل لباقي الأسئلة إن شاء الله فالكلاب التي تتحول إلى كلاب عقورة تؤذي الناس وربما أصابت الإنسان بمرض الكلب ومرض شديد الخطورة يؤدي إلى الوفاة فهذه الكلاب تقتل كما بين صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ذكر منها صلى الله عليه وسلم الكلب العقور والكلب أي حيوان يعتدي على الإنسان بنابه أو بمخلبه والعقور اللي هو الكلب اللي أصاب أصابه السعار وتحول ليهاجم الإنسان بدل ما ينفر منه لا يهاجم الإنسان طب لما يبقى هذه الكلاب تتحول إلى مهاجمة للناس وتهاجم الناس وتصيبهم بجراح وتقوم بعضهم ولا ندفع ضررها طب ده صائل يعني معتدي وفي نفس الوقت هو كلب عقور ورد النص والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أم المؤمنين عائشة بجواز قتلها خمس فواسقوا يقتلن في الحل والحرم حتى لو كان في الحرم فيقتل ولا بأس على فاعله ولا شيء عليه ولا ضمان عليه في هذا الأمر طيب يبقى إذا كان يقتل في الحرم ألا فألا يقتل في الحل ما ينفعش نتركه يهاجم أبنائنا ويهاجم نسائنا ويهاجمنا ويلحق بنا الضرر ولا ندفع ضرره بل لنا أن نقتله ولا تثريب علينا في ذلك ولا تثريب علينا في ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال اللي ورد من السائلة الكريمة التي تسأل إن ابنها عنده تجارة بوتيك السلع اللي موجودة فيه والبضاعة اللي موجودة فيه بحوالي 200 ألف جنيه وبتقول ان هو عليه ديون يمكن نص هذه البضائع باعتبار ان هو بيشتريها بالقسط يدفع جزء من ثمنها والباقي يكون مقسط عليه وبعد ذلك بتقول ان في ناس بيتعاملوا معاه وفي ديون معدومة في مبالغ ما بيسددوهاش ليه ومبالغ رايحة عليه ومش هتحصل عليه فكيف يخرج زكاة عروض التجارة بالنسبة لتجارة هذه نقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق أي إنسان بيعمل في تجارة فيها أشياء تعد للبيع وللشراء زي اللي شغال في تجارة الملابس زي اللي شغال في تجارة الأقمشة زي اللي شغال في تجارة الذهب زي اللي شغال في تجارة السيارات زي اللي شغال في تجارة الأغذية زي اللي شغال في تجارة الكتب عنده مكتبة أي سلعة بتشترى وتباع بيجي صاحبها ويحدد مثلا وقت معين في السنة بيخرج فيه زكاة مال احنا عندنا كثير من أهل مصر بيحب يخرج الزكاة في شهر رمضان وده أمر طيب لكن أفضل منه لو أخرجها في العشر الأول من ذي الحجة أفضل أعمال يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة بنغفل عنها ونركز جهدنا في شهر رمضان وأسأل الله أن يتقبل من الجميع هفترض أن أنا هطلع زكاة مالي في أول شهر ذي الحجة باجي قبل منها بعمل جرد بحسب البضاعة اللي عندي بالكامل كلها يعني أنا مثلا عندي ملابس بحسب الملابس اللي موجودة عندي بالكامل حسبت ثمنها وطلع الثمن مثلا 150 ألف جنيه طيب الملابس دي أنا عليا ديون بسببها 80 ألف جنيه اروح خاصم ال 80 الف جنيه من ال 70 ال 150 الف يفضل عندي 70 الف جنيه طيب في منهم ديون 10000 جنيه مش هيجوا يبقى بدل ما هم 70 بقوا 60 الف جنيه اروح مطلع ال 60 اللي هم الصافي اللي موجودين عندي طب في معايا 20 الف جنيه موجودين عينهم في احد البنوك الاسلاميه مثلا او عينهم في البيت اروح ضيفهم على ال 60 بقوا 80 يبقى انا بجمع الذمه الماليه بتاعتي كلها بخصم منها الديون اللي موجودة عليه وانا باجي اطلع الزكاة في امور كده ما دخلهاش نهائيا يعني فاترين العرض اللي موجودة عندي في المحلات الرفوف اللي موجودة المراوح التكييف المكاتب التليفونات الكلام ده كله ما يدخلش اللي بحسبه بس اللي بيعدل البيع والشراء طب انا راجل صاحب مصنع نسيج المكن كله ما يدخلش في زكاة عروض التجارة إنما اللي يدخل الأقمشة اللي بتخرج من هذا المكن اللي موجود عندي يبقى أرجو أن ننتبه إلى ذلك طيب شركة بتقوم بإنتاج الثلاجات وبإنتاج البوتاجازات والغسالات المكن اللي موجود اللي بينتج ده ما عليهوش زكاة إنما الزكاة على المنتجات اللي هي الأدوات الكهربائية اللي بتطلعها هي ديت بس اللي بيكون فيها الزكاة يبقى كل ما أعد للبيع والشراء بشوف ثمنه قد إيه وأقومه بخصم منه الديون اللي موجودة عليا أضيف إليه الأموال النقدية اللي موجودة عندي والصافي بتاع هذا المبلغ أطلع 2.5% إذا بلغ المال النصاب طب النصاب اللي أنا بطلع الزكاة منه اللي هو كام؟ اللي هو 85 جرام ذهب صافي اللي هو يعني يعادل 20 دينار ذهبي الدينار الذهبي 4 جرامات وربع لما أضرب العشرين دينار أو العشرين مثقالا ذهبيا في أربعة وربع يبقى خمسة وثمانين جرام من الذهب العيار أربعة وعشرين طيب عيار الذهب أحسبه بتلتمية جنيه بأزيد من كده أضربه في الخمسة وثمانين يطلع في الآخر مثلا عندي مبلغ يناهز التلاتين ألف لو راس ال- ال- المبلغ الصافي اللي عندي عدى ال 30000 دول اللي هو قيمة ال 85 جرام ذهب أطلع عنهم زكاة 2.5% يعني كل 1000 جنيه يطلع عنه 25 جنيه طب إذا المال هذا ما بلغش ال 30000 اللي هي النصاب يبقى ليس عليه زكاة أنا في تجارة بسيطة كلها 7 8000 جنيه ما عليش زكاة يبقى إذا هذه طريقة الاحتساب زكاة عروض التجارة بشوف الأشياء اللي موجودة عندي اللي أعدت للبيع والشراء قيمتها قد إيه بخصم منها الديون اللي موجودة عليا ومستحقة للناس كلها بضيف ليها السيولة النقدية اللي موجودة عندي وفي الآخر أطلع 2.5% إذا جاوزت النصاب إيه، السؤال المرتبط بهذا السؤال وده سؤال أخونا الكريم اللي ما طلعش آه، زكاة آه، ماله عن الفترة الماضية آه، باعتبار ان هو كان بينظر ان البضاعة مش في ايده الاموال موجودة عند الناس ودايرة وراس المال بيزيد اسأل الله ان يبارك له وللجميع بامر الله سبحانه الاخ الكريم بيجي يقعد مع نفسه ويحسب كل سنة على حدها يشوف هو اول سنة اشتغل كان راس ماله مثلا 200 الف جنيه طيب السنة اللي بعد منها بقى 300 ألف جنيه بقى 260 ألف وهكذا يبتدي يحسب ويطلع زكاة المال بتاعته على حدة يحسب السنة اللي بعد منها وليكن مثلا رأس المال بيزيد بنسبة معينة 20 30% هو على حسب ما هو شايف هيطلع النسبة ديت وزي ما أقول بالتقريب اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم لأن النهاردة زكاة المال هذه ركن من أركان الإسلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول ما الإنسان بينطق بالشهادتين مدركا لمعناها عالما بموجبتها آه، يعني متجنبا لنواقضها بين- بيدخل في الإسلام ويبدأ الأركان العملية للإسلام إقام الصلاة يبدأ بعد كده صوم رمضان إيتاء الزكاة حج البيت طب النهاردة الزكاة دي ركن من أركان الإسلام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة اللي كانوا متأولين نظروا إلى قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وظنوا أن الخطاب ها هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنيط به أن يأخذ منهم الزكاة وأنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا زكاة في أموالهم وخالفوا السنة وخالفوا إجماع الصحابة وما علم من الدين بالضرورة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه على الرغم من أنه لم يكفرهم لأنهم تأولوا وإن كان تأولا فاسدا إلا أنه لم يكفرهم وعمر رضي الله عنه يعارض كيف نقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله لذا أرجو أن نميز بين حربين أو نوعين من الحروب وقع في خلافة أبي بكر الصديق الأول قتال المرتدين والمرتدون كفروا وخرجوا من ملة الإسلام كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والسجاح التميمية إلى غير هؤلاء والمختار الثقفي دول كفروا وخرجوا من الملة أما قتال مانع الزكاة فما قاتلهم أبو بكر لكفرهم وإنما لتحزبهم بالسلاح على منع الزكاة يبقى نفرق بين نوعين من الحروب ما نقولش بقى كلها كانت حروب الردة لا كان في حروب ردة وفي قتال لمانعي الزكاة فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومن جحد وجوبها كفر وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله والحقيقة أن الصدقة كما ورد في الآثار تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى والصدقة يعني سميت بهذا الاسم لأنها دليل على صدق الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني والصلاة نور والصدقة برهان الصلاة نور للإنسان في ظلمة يوم القيامة تضيء له ما بين يديه يجعل الله نورا في هذه الظلمات والصدقة برهان أي دليل على صدق إيمان المرء فلأنه آمن بالله وصدق بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه ولذا الشيطان دايما يأتي للإنسان من هذه الجهة والمولى سبحانه الذي خلق الإنسان وهو أعلم به يقول وإنه لحب الخير لشديد أي يحب المال حبا جما شديد الحب للمال فيأتيه الشيطان من هذه الجهة الشيطان يعدكم الفقر إن أنفقت ده أنت هتخلص فلوسك وفلوس ولادك هيفضل لك إيه أنت هتطلع إيه تطلع الفلوس كلها ويأمركم بالفحشاء والفحشاء في هذا الموضع كما ذكرنا البخل يأمر الإنسان بالبخل ويضن ويمنع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لأن يقسم لنصدق قوله صلى الله عليه وسلم حاشا لله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق نوقن ونؤمن ونصدق بما قال لكن لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقصوم عليه يخالف المعقول والمحسوس ما نقص مال من صدقة عفوا نتلقى هذا السؤال ونتم بأمر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بعد إذنك عايزين نسأل عايزة أسأل بس عن طبيعة عن هل يجوز العمل في شركة بتقوم على الاستعلامات وإعطاء أي معلومات لكافة الجهات والأفراد مقابل رسوم استعلام بيتم
اللي هي حضرتك بتشتغل مع البنوك والحاجات دي وكده برضه
ايوه مم. بسال حضرتك عن العمل في شركه بتقوم على الاستعلامات واعطاء معلومات لكافه الجهات والافراد مقابل رسوم استعلام بيتم تحصيلها آه. زي اعطاء معلومات مثلا لوزاره من الوزارات او شركه مقاولات للتعامل مثلا لاسناد عمل معين او مشروع معين لشركه معينه او لافراد ومن ضمن الحاجات دي ممكن استعلام بتقوم بيه بنوك البنك برضه يكون بيستعلم عن عميل او عن عن حد هيتعامل معاه فبياخد ال... بياخد المعلومات والاستعلامات دي من الشركه دي يعني الشركه دي بتقوم على الاستعلامات لجميع ال... لجميع الجهات دي والافراد دي مقابل رسوم حاضر شكرا شكرا لها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن والنبي لا يحتاج أن يقسم لكن يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة طب المال في ايدك اهو 1000 جنيه تصدقت ب100 فاضل 900 عقلك يخبرك أن المال قد نقص تنظر بعينك فتجد المال قد نقص تعد المال بيدك فتجد المال قد نقص يبقى الحواس الملموس ال ال ال البصر العقل يخبرك أن المال قد نقص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة كيف والمال قد نقص فيقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم أن المال لم ينقص فأقول كذبت بصري وحواسي وعقلي وأمنت بنبي صلى الله عليه وسلم فالمال لم ينقص من الصدقة ورب العزة سبحانه لما أمر عباده بالإنفاق قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الغني الحميد الغني سبحانه الذي رزقنا ومنحنا بفضله ومنه وكرمه أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه والذي استخلفك في هذا المال هو الذي أتاك إياه يطلب القرض وهو الغني سبحانه انظر إلى هذا المعنى اللطيف المولى سبحانه يأمر الإنسان بالنفقة والإنسان يظن بالإنفاق لحبه للمال فيقول المولى سبحانه لا تخش من ذي العرش إقلالا أنفق وما تنفقه بمثابة قرض يعدك ربك سبحانه أن يرده إليك الذي تنفق هذا قرض الذي يعدك بسداده الغني الحميد سبحانه وتعالى الذي لا تنفذ خزائنه وليس فقط وإنما سيضاعفه لك أضعافا كثيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي خيرك يا شيخ على المعلومات الجميلة اللي انت بتقولها لنا ربنا يعزك يا حاجة ويحفظك يا رب
والنبي حضرتك كان والدي توفى وكان شايل فلوس في البنك نعم
وبعدين ما كانش بيطلع فيها عليها الزكاة وبعدين هو قبل ما يموت طلع كم مرة كده لما احنا قلنا له امم
وبعدين اتوفى
عليه رحمة الله طيب حضرتك ال ال ال الزكاة ده دين في ذمته لا تبرأ ذمته إلا بأداء هذا الدين طب نعمل ايه يا شيخ هو والمال توفى الوقت.
المال ما ينفعش انتوا كورثة تقسموه إلا بعد سداد الديون طب ازاي يا شيخ حضرتك النهاردة المال شوفوه اتحط في البنك إمتى من كام سنة من كام سنة حضرتك طب هنعرف ازاي يا شيخ من الإيداع هناك بتجيبوا كشف حساب من البنك بيبين لكم الفلوس دي اتحطت إمتى اه واخد بال حضرتك شوف الفلوس دي اتحطت امتى وابتدوا يمشوا مع كشف الحساب وهتطلعوا المبالغ دي اه وبناء عليه نطلع احنا ازاي تطلعوا 2.5% او شوفوا هو طلع قد ايه وكملوا الباقي ربنا يرحمه رحمة واسعة وتجاوز عنا وعنه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يجزاك عنا خير يا شيخ اللهم امين واياكم يا رب.
أنا لو سمحت بس سؤالي عن الزكاة مم. اتفضلي هي آه، والدتي معاها 15000 جنيه مم.
ومعاها ذهب بحوالي برضه 15000 جنيه مم.
هل هتحطهم على بعض وتطلع زكاة انا ما ما ادين لله به ان ذهب الحلي ليس فيه زكاه وده مذهب جماهير الفقهاء خلافا للاحناف ولبعض الحنابلة مذهب الجمهور اللي انا اخذ به ان ذهب الحلي ليس فيه زكاه ربنا يجزيك خير يا شيخ الله يحفظك فهي كده ليس عليها زكاه والله اعلى واعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا شيخ أيمن الله يعزك ويحفظك يا رب حياك الله وبارك فيك الوالد يعني كل ما جرب بيدعي لك يقول لي يعني ما ربنا شاء الله عليك يعزه ربنا يعزه ويحفظه من كل مكروه يجازيه كل خير يا رب دايما دايما الدعاء لك يعني ربنا يحفظك ربنا ده من ويكفيك.
فضل ربنا علينا من فضل ربنا سبحانه وتعالى اللهم علينا لك الحمد ربنا يغفر لنا ولك يا رب اللهم امين يا رب امين يا رب انا بس يعني امبارح كده رايت برنامج على التلفاز وحزنت غايه الحزن لما ارى اناس يعني المفترض انهم الناس- رجال ازهر ويجلس كل منهم يدافع عن نفسه وحتى الفتن طالت الازهر وطالت العباد والبلاد ولا حول ولا قوه الا بالله يعني انا بس يا شيخ ايمن توجه رساله للحاكم ومحكومين وشعبا ويعني في كل الطوائف انهم يعني يهدوا وان هم يلجأوا الى الله ويقبلوا على العلم الشرعي والعلم النافع بدل المظاهرات وبدل الفساد في الارض رساله كده طيبه منك ربنا يبارك ربنا فيك يبارك ويرفع لك بيك.
وتقبل منا ومنك يا رب حتى رجال الدين رجال الازهر نفسهم كمان بالنادي فتن والعياذ بالله بين الناس النهارده الله المستعان فتوجه ربنا رساله كده ربنا يعينك يحفظك ويرفعك.
ويلطف والله يا اخي الكريم انا م- من فضل الله سبحانه وتعالى كنت في العمره واقسم يتقبل منك اقسم يا رب.
بالله اول دعوه خرجت مني والله للدكتور محمد مرسي رغم ان ان في امور انا اراها تحزنني لكن والله اقسم بالله اول دعوه خرجت مني له لان لو انصلح هذا الرجل تنصلح الرعيه باسرها تنصلح البلاد فاسال الله ان يغير حالنا الى احسن حال وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين آه، بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن آه، والدها عليه رحمة الله ده تتم بس الكلام في الزكاة عشان ما نقطعش الكلام ال- ال- التركة أول شيء نبدأ به آه، بعد آه، تكفين الميت بل البعض قدم هذا الأمر على تكفين الميت هو سداد الديون ونبدأ بدين الله سبحانه فدين الله أولى بالقضاء ديون المولى سبحانه وتعالى أولى بالقضاء الإنسان لما بيموت في ديون لله كفارات موجودة في ذمته أيمان حلفها وما كفرش عنها آه، حنس في أيمان آه، نظر لله نذرا ولم يفي به آه، في زكاة مال متأخرة في ذمته دي كلها ديون لله سبحانه وتعالى لابد إن احنا نبدأ بها فنخرجها في ديون للآدميين زي مؤخر الصداق للمرأة مؤخر الصداق للمرأة هذا دين في ذمة زوجها لابد أن يخرج قبل قسمة التركة على الورثة نبدأ برضو بمؤخر الصداق فنعطيه للمرأة يبقى أول شيء نبدأ به بعد تجهيز الميت وبعد تكفينه نبدأ بسداد الديون سواء أكانت هذه الديون لله سبحانه أم للآدمي يبقى ما ينفعش النهاردة أقسم التركة على الورثة وفي دين مستحق في هذه التركة ده أمر ينبغي ننتبه إليه فالأخت الفاضلة السائلة الكريمة التي مات والدها عليه رحمة الله لا يجوز لهم أن يقسموا التركة إلا بعد إخراج زكاة المال التي تأخرت زي ما قلنا شوفوا كشف الحساب ويخرجوا هذا المال وزي ما كنا بنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة يعني لو طلعنا مبلغ بزيادة نعتبر صدقة للوالد عليه رحمة الله أسأل الله أن يرحمه وموتى المسلمين جميعا اللهم أمين الأخ الحبيب اللي بيسأل آه، هل يجوز لغير المسلم أن يتبرع بمال لمسجد أو لعمل بر عند المسلمين أقول لا يجوز إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب والمولى سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى فالتبرع هذا لكي يكون مقبولا يجزأ يعني يجزئ عن صاحبه وينتفع به لابد من أمرين في أي عمل لقبول هذا العمل الإخلاص ولا يمكن أن يتأتى إخلاص لله سبحانه مع الشرك به ثم متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي موافقة الشرع وبغير الإخلاص وموافقة الشرع يكون العمل ردا على صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ اتفضلي الله يحفظك
آه، ب- بالله عليك انا انا ما عنديش سؤال ولا حاجه بس والله حكيت عن اخواتي في القنطرة وبدي احكي مع الشيخ محمد حسن والله لا ويعني وما سمحوش لي ان انا نت الشيخ عليه يوم الشيخ, مش الحلقه م...
بتحته الشيخ محمد معلش الشيخ محمد ربنا يعينه ويعني ييسر له امره مش عايزين نشفق عليه ربما عنده حلقه فيها وقت 60 دقيقه يعني هي حاجه مهمه والله انا عارفه اللي هو فيه بس والله هي حضرتك حاجة لو مهمة، والله تخيلتي العظيم.
لو تخيلت حضرتك ان في 2000 واحد بس م- مش هقول لك 200000 2000 واحد عايزين الشيخ محمد كل واحد لو خد دقيقه انتهى الوقت خالص يعني يا شيخ انت ترضى بالله عليك انه ممكن يعني واحدة تتفرق م- من من جوزها انا بس والله يقول يعني انا كلمه طيب يا شيخ والله حضرتك بعد ما احنا الحلقة بنقول يعني كتير أسف.
رنيت عليه النهارده بنقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها مش كده ربنا ما يكلفش واحد آه.
فوق طاقته لو حضرتك تخيلت كل مشكله زوجيه لو في 50 مليون متجوزين في 40 مليون منهم مشاكل يوميه او شبه يوميه هيلاحق منين هذا الكلام فحضرتك لو في امر ابعتي رساله على القناه هنا ويتيسر الرد ليك او تبعتي رساله على ال SMS هم يردوا عليك يبلغوها للشيخ ويرد عليك انما حته الاتصال يبقى فيها مشقه كبيره وخصوصا حضرتك بتشوف الحلقات مسجله او ان كانت على الهواء مفيش فيها مداخلات فمعلش التمس العذر يعني وكده وربنا يعين الشيخ على ما هو فيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله وعلى الله من قدرك قدر وإياك يا رب.
القائمين على القناة اللهم وربنا يتقبل منا ويجعل مصر أمن اللهم أمان امين يا يا رب رب.
العالمين اللهم هو امين في اللهم أكثر امين من مسألة بس حضرتك معنى ال- الشكوك في الإسلام مم.
يعني إيه شو- يعني المعنى اللغوي بتاعها المعنى اللغوي الشك اللي هم بيتكلموا عنه ده يعني إيه معناه إيه في الإسلام وشروطه إيه ونفهمه إزاي مم.
ده ده سؤال السؤال الثاني حضرتك اما موظف يشوف شغله كويس ويموت اثناء شغله او يتضرب عليه نار ويموت ده حكمه ايه في الدين هل حن- يبعث على نيته وهو كان شغال انا النهارده طلعت وظيفتي واديت عملي وانا راجع او او او حصل لي اي مخاطره زي ما حصل مع مفتشين التموين حصلوا في محافظه من محافظات مصر بعد هم رايحين يشوفوا العيش حضرتك طلع عليهم ناس تقريبا لهم مصلحه ضربوهم بنار الكلام ده حصل من يومين انا احييهم اولا وربنا يجعلهم من الشهداء اللهم ربنا امين يرحمهم رحمه واسعه ويسكنهم في ده- سح ده جناته الحكم ويخلفهم خيرا في عقبهم ده كده سؤالين السؤال الثالث حضرتك حكم التدليس على البنت اللي ماتت في جامعة المنصورة ومش عاوزين لغاية وقتنا هذا يقولوا مين اللي موتها هي من اللي موتها تقريبا دكتورة موتتها لا بالخطأ احنا أو طب بدون احنا خطأ احنا بس عشان بس نبقى عارفين بعد اذن حضرتك لان انا ملاحظ ان في مشاكل بتحدث ناس بتستغلها وتشوه الصوره ال- البنت دي عليها رحمه الله ربنا يسكنها في فسيح جناته طالبه والدكتوره اللي موتتها يمكن تقارب السبعين سنه داخله بالعربيه فصدمتها موتتها طبعا لا يمكن انها تقصد هذا الامر قتل خطا زي الاف حوادث المرور اللي بتحدث طبعا لو اي واحد فينا والله مكان والد البنت ديت او مكان والدتها او اخواتها ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم فسمعنا عنهم ان هم ناس صابرين وناس مفوضين الامر لله ومحتسبين عند الله سبحانه وتعالى وربنا يرحم بنتهم رحمه واسعه ويسكنها فسيح جناته فالحقيقة لما تبقى الأسرة أسرة صابرة وفي نفس الوقت نيجي نقول ان في تدليس وفي غش غش ازاي ده الحادثه ملهاش اسبوع واللي بيحقق في الامر النيابه العامه وده قتل خطا مش واقعه قتل عمد وبيتم التستر على ما حدش له مصلحه يتستر في ذلك فمش عارف انا ليه الناس اللي تدخل وتدخل هم يعني سبحان الله العظيم هيكونوا احن على هذه البنت من اهلها وسبحان الله ندعو لها بالرحمه وبالمغفره ونأسف لما حدث يعني لا يمكن انسان يرى قتل انسان وان كان خطأ الا يعني يتفتت كبده ربنا يصبر اهلها والله ادعو لهم كثيرا بال- ب- بالصبر وان ربنا يربط على قلوبهم وان ربنا سبحانه وتعالى يسكنها فسيح جنات عفوا اتصال خارجي ونتم بامر الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اتفضلي اتفضلي
نعم أريد أن أتواصل مع فضيلة الشيخ لو سمحت مع حضرتك اتفضلي
نعم آه، أريد أن أسأل سؤال اتفضلي
آه، أسأل عن شيء يباع في محلات تجارية هل هو حلال؟
هو ايه حضرتك بقى نعم هل هو حلال أم حرام؟ يسمى عندنا هنا بالكحول 96 درجة مم.
فهو يستعمل عند الحلاق مم.
ويستعمل عند الصيدلي والطبيب مم.
ولكن سؤالي هناك أناس يتخدرون به فهل يجوز بيعه أم لا نعم وجزاك الله خيرا وجزاكم مثل يا عم. طيب بالنسبة للأخت ال- الكريمة الأخيرة بالنسبة للكحول طبعا خلاف أهل العلم معلوم هل هو نجس أم أنه غير نجس وكثير من أهل العلم يقول بنجاسته كالخمر وما أميل إليه أنه ليس بنجس إن الخمر ال- الكحول هذا ليس بنجس ومن ثم الاسبراي أو البرفانات أو ما شابه ذلك ليست بنجسة هذا ما أراه والله أعلى وأعلم الأمر الثاني بالنسبة لبيع هذا الكحول كحول إن كان بيستخدم للتطهير لاستخدامات كبرفان لأي استخدامات تانية فلا بأس بذلك لكن إن علم إن الإنسان اللي هيشتريه هيتخذ منه آه، مشروبا يسكر به ويؤدي ذلك إلى السكر وما شابه ذلك فيمنع بيعه لمن علم بذلك سدا للذريعة إذا الإنسان يعلم إن اللي هيشتري منه ده هياخد هذا الكحول علشان خاطر إن هو يشربه يبقى بدل الخمر وأرخص وكده لا يجوز له أن يبيعه له سدا للذريعة الذي التي توسع فيها الإمام مالك فلم يجز بيع العنب لمن يعلم أنه سيعصرها ويتخذها خمرا علم يقينا لا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة لأنه سيؤدي لإراقة الدماء لا يجوز بيع الأخشاب لمن يتخذها آلة وترية للموسيقى يعصي بها المولى سبحانه وتعالى فيمنع في هذه الحالة إن علم الإنسان من حال المشتري أنه يشتريها للسكر سدا للذريعة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله سبحانه أعلى وأعلى بالنسبة لبنتنا عليها رحمة الله اللي ماتت في جامعة المنصورة إيه، أرجو أن هي لا تكون قضية لنقحم فيها أمور وندخلها في دائرة الأحداث السياسية ونفتعل أحداث وواحد زعلان من الدكتور رئيس الجامعة يبتدي يروح يقدر عليه وإنسان آخر عايز يشغب ويحدث فتنة في المجتمع يوم يدخل في هذا الأمر فهذا أمر يعني ال- ما زال منظور أمام القضاء ده الحادثة بقى لها أسبوع الحادثة بقى لها أسبوع وده قتل خطأ قتل خطأ واللي يحق لي أن يتكلم هو والد هذه الفتاة عليها رحمة الله أسأل الله أن يربط على قلبه وعلى قلب أمها لهم منا خالص العزاء ولها منا خالص الدعاء بالرحمة والمغفرة نسأل الله أن يلحقنا بها يعني غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين وأن يجعلها من أهل جنته برحمته اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه أيوة يا شيخ لو سمحت آه شخص آه آه، شغل فلوسه في البورصة العالمية في تجارة العملات وتجارة الذهب مم.
آه بعد كده آه لقينا إن الموضوع ده آه يعني فيه مخالفات شرعية كتيرة فالأموال آه جمعناها اللي هي اكتسبت من ال- من الموضوع ده آه، فهل الفلوس دي يعني وقت ما ما ابتدينا كده آه، كنا فاهمين ان ده مش حرام بعد ما اكتشفنا انه حرام لازم نتخلص منها وبعدين نتخلص منها يعني هل ممكن مثلا ندي لحد غلبان او او ندي لمصالح عمل المسلمين وعايزه اعرف كمان لو ممكن يدفع منها الضرايب لا حضرتك دلوقتي التعامل فيها كان بيتم بطريقة الربا وربا النسيئة بعقود اللي هي التحوطات والم- مش كده ايوه بالعقود اللي هي الفوركس والعقود آه التحوطات هو فوركس آه هو- هو فوركس بس فهمنا ان هو مش بيتعامل لا بالهامش ولا بالحاجات دي بس احنا لا يعني ال- بحس- الهامش لقينا حضرتك إن فيها ال- مخالفات شرعية.
بعد اذن حضرتك الهامش ده يعني اللي بيبيع بيقرض جزء من الثمن وما يدفعش كله يبقى بقيه الثمن قسط انما المعامله نفسها لا تجوز لا تجوز ايوه ايوه لان لابد من التقابض سواء في العملات او في الذهب فدي حضرتك دي مش معاملات دي مضاربات وبتاخد الفروق بتاعتها ايوه ففيها ربا لان دي اصناف ربويه سواء المال او الذهب وفيها قمار ايوه فيها قمار ربا وقمار فيها ربا وقمار فهي محرمه ايوه التخلص من المال الحرام يكون بوضع في مصرف من المصارف العامة زي مستشفى الأطفال 57 57 زي أي مستشفى من هذه المستشفيات إيه، لسداد ديون مصر التي لا تعد ولا تحصى الآن لفقراء المسلمين مباشرة دي كلها مصارف لكن النهاردة لو سددنا بها ضرائب فكأنما أرفد الإنسان المال لنفسه يعني خد المال دفعه لنفسه مش كده؟ اه حضرتك حته الضرايب لا لان لو دفعها ضرايب يبقى دفعها لنفسه لان الضرايب هيدفعها هيدفعها انما تصرف في مصرف عام او لفقراء المسلمين والله اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو السلام عليكم أيوة. السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
آه، لو سمحت انا بسال انا معايا ذهب آه، 60 جرام آه، آه، عيار 21 امم و40 عيار 18 امم مش عارفه انا عليا بالظبط آه، آه، حضرتك ان شاء الله ما ادين لله به ليس عليك زكاه حلي.
طب الذكرى احسبها ازاي بالظبط انا مش الإيه؟
عارفه الذكرى أحسب- احسبها ازاي بالظبط بقول لحضرتك إذ- الاصل الراجح ان مفيش زكاه في الحلي. يعني حضرتك الذهب الزينه اللي انت بتلبسيه ده معلوش زكاه.
لا هو مش زينه هو انا شايلاه على جنب مش بلبسه لا يعني حضرتك العينام والداخرة يعني ما ادخرها عشان انا مسؤوله عن نفسي والمفروض ان ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني بالزواج هبقى دوت آه، خلاص من لا لو حضرتك عيناه بدل الفلوس ده هيبقى فيه زكاة انما لو ذهب زينة بتتزيني بيه ده معناهوش زكاة فحضرتك نيتك هي اللي هتبين لك وان طب.
شاء الله مش كله اللي هصرفه في الزواج يعني اكيد ه- يعني هبيع جزء منه وجزء مش كله ربنا يغنيك من فضله ما انا بقول لحضرتك اذا كنت مدخرة هذا الذهب عيناه بدل الفلوس اللي قيمتها بتنقص يبقى حضرتك كده الذهب بتاعك ده هو تضربيه في 2.5% لانه بلغ النصاب
امم معايا حضرتك اه الذهب اتنين كده ونص على الاثنين عيار يعني ده في منه 18 و21 ما خلاص ما هو ال 18 حضرتك هو الذهب اصلا عشان يبقى فيه زكاة بيبقى 85 جرام اه 85 جرام عيار 24 فحضرتك كده اللي هم ال- ال ال 100 جرام دول يكافئوا ال- السعر بتاع الذهب التاني فتطلعي حضرتك 2.5% تحسبي ثمن الذهب ده وتضربيه في 2.5 على 100 يعني كل 1000 تطلع لي 25 جنيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا عايزة أسأل على التسويق الشجري أو التسويق الهرمي مع العلم بأن حاضر.
أنا لم أدفع اشتراك في ال- في بداية ال ال يعني العمل معاه حضرتك سمعت عن شركه شانل
طب أنا ممكن نعم شركه شانل الصينيه لا طيب هي نفس الحكم واحد بس بيغيروا الصوره كل شويه طب انا هبينها لحضرتك ان شاء الله باذن الله حاضر بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل عن الرجل من الهندوس ويريد أنه يتبرع لمسجد أو ما شابه ذلك أقول لا يجوز هذا التبرع إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب فلا ينفعه ذلك ولا يجوز أن نقبل منه هذا الأمر والعجيب أن أهل مكة لما أرادوا يبنوا الكعبة ما جعلوا فيها مهر بغي ولا درهم ربا وإنما بنوا الكعبة من الأموال التي استيقنوا أنها أموال تجارة حلال فسبحان الله ال- مشركو قريش علموا أن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا الطيب ولذا قصرت بهم النفقة الحلال لا خدعوا نفسهم ولا طلعوا فتوى آه، تجيز ان هم يحطوا اي مال في بيت الله سبحانه وتعالى وانما التزموا الصدق مع انفسهم فما وضعوا فيها الربا وما وضعوا فيها المال المحرم فقصرت به من نفقة فبنوها على حد ضاق عن أصله لذا يقول لك ما تطفش في هذا المكان عند هجر إسماعيل لأنك لو طفت فيه تبقى جوه الكعبة لأن القواعد خارج هذا البناء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأمرت بنقد الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وهذا ما فعله الزبير رضي الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه ثم ردها بعد ذلك آه، بعض خلفاء المسلمين إلى سابق عهدها وسئل الإمام مالك من قبل أحد خلفاء العباسيين هل يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم فنهاه وقال لا نجعل بيت الله ألعوبة بأيدي الحكام كلما أراد هذا أن يبنيه على قواعد إبراهيم بناه وكلما أراد هذا أن يرده إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فنهاه عن هذا الأمر حتى لا يصبح بيت الله سبحانه ألعوبة بأيدي الملوك والحكام ومن ثم فالله طيب لا يقبل إلا الطيب ولا يجوز هذا التبرع من هذا الرجل والمولى سبحانه يغنينا من فضله اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا لو أبويا متجوز واحدة غير أمي و... وجابت ولد أنفع أنا أتجوزه؟
أنت تتجوزيه ازاي مش ده أخوك من الأب
آه بس في ناس بيقول آه يجوز ده الناس دول من من أنهي بلد هو حضرتك اللي, اللي أبوك خليفه ده اسمه إيه مش اسمه على اسم أبوكي آه اسمه على اسم أبويا وانت اسمك على اسم أبوكي آه بس هو بيقول مش من أمي ما أنا بقول يعني هو لحضرتك من أم تانية يعني ربنا سبحانه لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الأخت هنا تشمل الأخت الشقيقة اللي هي من الأب والأم وتشمل الأخت اللي من الأب وتشمل الأخت اللي من الأم يعني لو أمك أنت كانت متجوزة قبل أبوك واحد وخلفت منه ينفع تتجوزي أخوك من الأم ينفع حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا أخي الكريم
لو سمحت يا فندم أنا كانت والدتي كان معاها فلوس في البنك
أه، سامع حضرتك اتفضل
تمام يا فندم وآخر فلوس خدتها كان طلعت بيها حج وكده مم.
فالبنك بعت لها جواب تاني إن ليها فلوس الفلوس دي فوايد فينفع أنا أخدها أتزوج بيها إن أنا محتاجها وكده اوعى انت عارف انها ايه فلوس ربا مش كده الانسان لو وصل لاحتياج بيه ان ياخد زكاة مال ياخد زكاة مال وما ياخدش فوائد ربوية يمحق الله الربا ويربي الصدقات فكرك ان مال ربوي ربنا محقه هيبقى فيه بركة بالنسبة لك ولا هتشوف خير بيه ولا اتألى على الله ولا هتشوف سعادة في بيتك والعياذ بالله يعني خلي البيت يؤسس على التقوى من اول يوم ان شاء الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فأسأل الله أن يغنيك من فضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو لو سمحت يا شيخ انا اصلا انا اصلا كنت بروح عند انا اصلا كنت مسيحيه فكنت بروح عند اخت وانا قاعده عندها فكنت بسمع قناه الرحمه يعني وبسمع الشيخ اسمه الشيخ مصطفى العدوي فالمحمد ربنا من عليا ان انا ايه مع الاخت هنا يعني باجي معاها واصلي معاها وكده بس مع عايشه مع مع اهلي اللي هم المسيحيين ماشي طيب.
فانا خايفه اتكلم يعني مثلا او امشي هم هيعملوا مشكله الاخت اللي انا قاعده معاها دلوقتي اهي بتقول لي طيب ما هم كده هوت هيعملوا مشكله وهيعملوا لي انا كمان مشكله وهيقولوا انت السبب اللي مشت لان كانت بتقعد معك على طول طب أسأل أسأل حضرتك سؤال يعني نعم أنت حضرتك شايفه البلد الوضع اللي احنا فيه ناقص السؤال دوت أنت شايفه حال البلد عامل إزاي طب من ناحيه من ناحية اللي بيحصل بين المسلمين والنصارى وضرب النار والقتل والحرق والفتن اللي احنا طبعا فيها طب انا طب انا عايزه اسال حضرتك انا ممكن افضل مثلا لا- يعني مثلا عايز انا مسلمه كده واعيش مثلا مع اهلي عادي
طيب حاضر ان شاء الله حاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عم الشيخ يا اهلا وسهلا بعد اذن حضرتك انا اسال سؤال آه، في واحد جزار امم آه، ممكن يروح يصلي والهدوم عليها دم دم البهايم ديت ايه دم البهايم والجواميس وكده مطرح الذبح مفيش فيها لا حاجة هو هو- هو جزار بيقطع اللحمه بس ايوه يا يعني- سيدي ما مش ما انا فاهم مش دم دم من البقر او من الجاموس يعني مش كده اه بالظبط اه اوعى يكون بيذبح حاجة تانية لا هو ما بيذبحش هو بيبيع اللحم مفيش فيها مشكلة خالص ان شاء الله الدم ده طاهر باذن الله ان شاء الله شكرا يا عم سيدنا عبد الله بن مسعود ذبح الجزور يعني جمل وكان عليه الفرس والدم وراح صلى بيه ده هذا الدم طاهر ولا شيء فيه ان شاء الله آه، بالنسبة للسؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن ولادها إن هم آه، عندها ثلاث ولاد ربنا يحفظهم آه، صغيرين بيصلوا واتنين كبار في تالتة إعداد وتانية إعدادي ما بيصلوش والأخت الكريمة بتقول أنا ووالدهم زهقت منهم وبكلمهم وبنصحهم شوية يصلوا شوية كسلهم وكده احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر هذا الحديث في سنن أبي داود علموا أولادكم الصلاة لسبع طفل هو صغير يعلم ويدرب على الصلاة والعلماء اتفقوا أن الصبي في هذه السن لا يكلف بالصلاة شرعا مش مكلف بالصلاة إنما الأمر ها هنا لأبيه أبوه هو المخاطب في هذا الحديث علموا أولادكم يدربه على الصلاة ويجعله يألف يوم يتعود عليها وتألف نفسه الصلاة فلا تشق عليه في كبره والمولى سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الصلاة سبحان الله تكون ثقيلة والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن بعض الصلاة أثقل من بعض فأثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء صلاة العتمة هذه أشق صلاة على المنافقين والعياذ بالله فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأباء وإلى الأمهات بتعويد الأبناء على الصلاة ثم يأتي أمر آخر واضربوهم عليها لعشر واضربوهم الضرب ها هنا مش المقصود بقى ملاكمة ومصارعة ويدات وأبدا الضرب اللي هو يقصد منه التأديب لا الإيذاء يقصد منه الإهانة اليسيرة وليس الإيلام مش ضرب انتقام لا احنا الهدف ان احنا نحببه في هذه العبادة ونلومه على تقصيره فيها ويكون الضرب كضرب الزوجة ضرب غير مؤلم لا يترك أثرا لا يتلف عضوا ولا يزرق موضعا إلى غير ذلك وإنما المقصود به الإهانة اليسيرة المحتملة فهذا الولد لابد ان هو اذا ترك الصلاة كسل فيها يضرب ضربا غير مبرح ضرب خفيف للتأديب وللشفقة والحنو والخوف عليه والوعظ دائما معه يبقى لما انا اعلم الابن من سبع سنين واخده معايا في المسجد وانا رايح جاي ويشوف ابوه في البيت بيصلي النوافل وامه بتصلي او بيصلي فريضة وده يصلي جنبه هتألف نفسه الصلاة انما النهارده لما يجي في تانية اعدادي ويتكاسل فيها طب هو تكاسل ازاي ده لو الصلاه في نفسه معظمه وفي تعظيم للصلاه هذه لابد هيكون محافظ عليها طب النهارده في رفقاء وبيروح المدرسه وممكن هو عبال ما يجي الصلاه تفوت والشيطان ي- ي- يجعله يتكاسل عن اداء فريضه بعد فريضه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه لابد ان احنا نكون عندنا صبر ونصبر انفسنا ولابد ان احنا النهارده يكون عندنا حرص على اهلينا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره انما ان انا اسهل حاجه ان انا اهجره ان انا اسيبه لا اواكله طب الهجر هينفع ولا مش هينفع ما ممكن الطفل ما بيحسش ما اكلش معاه يقول لك ده الحمد لله وفر ما ينفعش الكلام ده يبقى انا اشوف الوعظ ده هيجيب نتيجه ولا مش هيجيب نتيجه هيصلحه ولا مش هيصلحه ان كان الوعظ يصلحه يبقى انا اكتفي بالوعظ اذا كان الزاجر يصلحه اكتفي بالزاجر اذا كان الهجر يصلحه يبقى انتقل الى الهجر والناس سبحان الله تتفاوت الناس تتفاوت في من الناس من تكفيه الإشارة وفيه من يكتفي بالإماءة ومنهم من لا بد أن يقرع بالعصا حتى يستقيم فينظر إلى ما يصلح أبناءه ويقص عليهم والأم ما فيش حاجة اسمها نهجرهم ونسيبهم صدق ده ابني هجره يروح فين ولا هيروح فين ابني ما ينفعش دي سياسة سلبية لا تجزئ شيئا لابد من الأمر ولابد من المناصحة ولابد من لو وصل الأمر للزجر الشديد لابد أن هم يعلموا أن الصلاة هذه هذه فيصل بين الإيمان وبين الكفر يعني الحقيقة أنا لا أقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا لكن لما أجد العلماء اختلفوا في المسألة ما بين الكفر وبين الفسق أنا أرضى النفس اختار واحدة من الاثنين إما أكون كافر وإما أكون فاسق والعياذ بالله فلا يرضى لنفسه ذلك يعني إنسان من الله سبحانه عليه بالهداية فلابد يتم وعظهم يعرفوا بخطورة ترك الصلاة يشوفوا كلام العلماء في تكفير تارك الصلاة يحضروا دايما للصلاة مبكرين في المسجد لأن الإيمان يزيد وينقص الإيمان بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أخذ ولادي وأنزل بهم المسجد ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية وأسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ أبناء المسلمين جميعا وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا اللهم آمين بالنسبة لي السؤال بتاع الشركة المصرية للاستعلامات الائتمانية السؤال ورد من اثنين من الإخوة الأفاضل أخ سأل والأخت سألت بعده بوقت ليس بالبعيد عن حكم العمل في هذه الشركة شركة بتقوم بالاستعلام يعني لو تخيلنا أن شركة مقاولات دخلت بعطاء في مناقصة لجهة حكومية الجهة الحكومية تريد أن تستعلم عن مدى ملاءة هذه الشركة تقوم تكلف هذه الشركة المتخصصة بإجراء هذه التحريات زي اللي هم الجماعة اللي بقول عليهم البرايفت اللي هم اللي في الغرب زي التحريات الخاصة كده يقوم يجمع تحريات لقاء رسوم بيحصلها أو أجر بيحصله ويجمع معلومات يكون مسؤول عن صدقها بعد ذلك يحاول يتحرى قدر ما يستطيع أناس يعهد إليهم بشيء يتم التحري عنه هذا أمر طيب لا بأس به لكن نقف وقفها هنا مع التحريات اللي بتتم من قبل هذه البنوك البنوك التجارية ليس لها عمل إلا أحد أمرين أنها تقرض أو تقترض تقترض بسعر فائدة مثلا 10% تقرض بسعر فائدة 13-14% الربح بتاع هذه البنوك الفارق بين سعر الإقراض وسعر الاقتراض كما هو معلوم البنك عشان يعطي قرض لأحد الناس لابد ان هو هياخد توثيقة لهذا الدين أو لهذا القرض ثم يبحث عن ملاءته طبعا نتيجة الأحداث الكثيرة اللي ياخد الفلوس وعلى بره طيران فأرادوا الاستيثاق من ملاءة العملاء فهم يعهدوا لهذه الشركة والورق بتاعها يكون مستند من ضمن المستندات اللي بتوضع عندهم راجل عايز يشتري سيارة بالقسط برضه يتم الاستعلام عنه إلى آخر ذلك أقول إن هذه الشركة جمعت بين أمور مباحة وبين أمور محرمة فالأمر المحرم ها هنا اللي هو الاستعلام لصالح البنوك لمنح القروض الربوية وهذا أمر غير جائز المولى سبحانه وتعالى يقول وأرجو أن نتدبر هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان التعاون يكون على أفعال الخير على الأفعال النافعة لكن أي عمل في إثم في عدوان في ضرر في ظلم بآخرين لا ينبغي أن نتعاون عليه لذلك لما حرم المولى سبحانه الخمر ما حرمها بمفردها وما حرم شرب الخمر فقط وإنما حرم صنعها وعصر العنب الذي تتخذ منه الخمر وحرم الذي يقدم الخمر والذي يحملها والذي يشتريه والذي تشرب على مائدته لذلك قال سلفنا عليهم رحمة الله لعن في الخمر عشرة عشرة لعن في الخمر واللي بيشرب واحد لكن انظر من أول ما اتصنعت لحد ما وصلت إلى هذا الرجل فلا يجوز أيضا بالنسبة للربا أن تكون شاهدا له ولا ضامنا له ما ينفعش واحد يقول لمراته أنا هاخد دين وتعالى اضمنيني لا يجوز بحال من الأحوال لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى في معصية الخالق لا يجوز أن أنت تكون شاهد على قرض ربوي توقعش حتى بالشهادة لا تكون كاتبا ولا تملأ البيانات بتاعة القرض الربوي لا يجوز تكون كفيل ولا تكون ضامن ولا تكون شهيد ولا تكون معينا عليه حتى بالاستعلامات اللي انت بتقوم بها هذه لا ينبغي أن تعين امرأ على أكل مال الناس بالباطل أو على أكل الربا أو على معصية الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يبقى إن كان النشاط هيقوم على توثيق على رجل مقاول رجل هيشتري سيارة تقسيط إلى آخره ده أمر مباح ما فيش فيه مشكلة لكن هندخل مع البنوك والمعاملات الربوية فهذا أمر غير جائز وعفوا الوقت المخصص انتهى لكن أوجه للأخ اللي طلق امرأته طلاقا صريحا بقوله أنت طالق هذا الطلاق ما أدين لله سبحانه وتعالى أنه يقع الطلاق الصريح هذا طلاق يقع لا يحتاج إلى نية وليس هناك نية في مسألة الطلاق فالطلاق يقع بمجرد التلفظ به هذا ما يكون ديانة اللي زوجته تطالق يبقى تطلق المرأة وأرجو أن يتقي الله في نفسه وفي امرأته فيعلم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه ولا نكون والعياذ بالله كالذين قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء فيش حد هيشيل وزر حد ولا حد هيحمل عن أحد وإياك تظن تقول حطها في رقبة عالم واطلع سالم والعياذ بالله نعوذ بالله أن نكون جسرا يعبر الناس عليه إلى جهنم ثم يهوى بها في النار والعياذ بالله فأسأل الله سبحانه أن يهدي الأخ الكريم وامرأته لما يرضيه عنهم وأن يباعد بينهم وبين الحرام اتق الله في نفسه وأذكر نفسه وإياه بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما بقي معنا من أسئلة نجيب عنها بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمن الله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمانة